إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قلنا فيما مضى أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هما الصحيحان صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى وذكرنا ذلك في غضون الكلام عن الحديث الصحيح باعتبار أن هذين الكتابين يمثلان أفضل مثال لهذا النوع من الحديث وهو نوع الحديث الصحيح يعني التطبيق العملي لأئمة الحديث يتمثل في هذين الكتابين من حيث نوع الحديث الصحيح فإذا درسنا الحديث الصحيح نظريا وأردنا أن ندرسه عمليا فعلينا أن ننظر في صنيع البخاري وصنيع مسلم لأن البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تعالى طبقا القواعد النظرية المتعلقة بالحديث الصحيح في كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان أن الصحيحين ليس فيهما كل الأحاديث الصحيحة وإنما هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين فالصحيحان أو صاحب الصحيحان صحيحين لن يلتزما إخراج كل الأحاديث الصحيحة بل نجد البخاري رحمه الله يصحح أحاديث هو نفسه ولم يخرجها في صحيح ومسلما أيضا يخرج أحاديث ولم يخرجها في صحيح فتكلمنا بعد ذلك عن هذا الصحيح من أين نأتي به يعني الصحيح الزائد على البخاري ومسلم عرفنا أن البخاري ومسلم كلاهما صحيح وعرفنا أن هناك أحاديث صحيحة خارج البخاري ومسلم فمن أين نقف على هذه الأحاديث الصحيحة التي هي خارج البخاري ومسلم ما هي الكتب التي هي مظنة وجود هذه الأحاديث الصحيحة خارج البخاري ومسلم فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى يسوق جملة من الكتب التي يظن فيها وجود الصحيح بكثرة وإن لم يكن أصحابها أصحاب هذه الكتب شرطهم كشرط البخاري أو كشرط إيه مسلم لكن يوجد في هذه الكتب أحاديث صحيحة بكثرة إذا تصير هذه الكتب من باب إيه مظنة الأحاديث الصحيحة أي الكتب التي يظن وجود الأحاديث الصحيحة فيها بكثرة مفهوم هذا الكلام فتكلم عن المستدرك إجمالا مستدرك على الصحيحين وسيأتي الكلام عنه تفصيلا بعد ذلك إن شاء الله تعالى وقلنا ان موضوع المستدرك للامام الحاكم النيسابوري انه يخرج الاحاديث الصحيحة التي هي على شرط البخاري او مسلم او صحيحة على سبيل العموم وفات البخاري ومسلم ان يخرجها فات البخاري ومسلما ان يخرج هذه الاحاديث اذا يستدرك عليهم عليهما هذه الايه الاحاديث جاء الحاكم النيسابوري فنظر في الصحيحين فاستدرك أحاديث صحيحة لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم استدرك على البخاري ومسلم كأنه يقول هذه الأحاديث أيضا صحيحة ولكنه مما فات البخاري ومسلم وقد عرفنا إجمالا أيضا أنه لم يوفق في هذا الكتاب ووقعت له فيه إيه أخطاء وسنذكر ذلك تفصيلا عندما نأتي إلى الكلام على مصادرة الحاكم على سبيل التفصيل إن شاء الله تعالى لكن يعد من حيث الجملة كتاب المستدرك على الصحيحين من مظنة الكتب التي يوجد فيها الأحاديث الصحيحة لأن صاحب هذا الكتاب اشترط ذلك وهو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري حينما نتأمل طريقة المستدرك أو شرط الم... أو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك نلاحظ أن عنايته بالمتون أكثر من عنايته بالأسانيد فهو يستدرك متونا لا أسانيد وإن كان أحيانا يستدرك أسانيد لمتون هي في الصحيحين لأننا قلنا في لقاء سابق إنه إذا اختلف اسم الصحابي فالحديث حديث إيه آخر وإن كان المتن واحدا فلو أن حديث الخضار والبخاري وسم من حديث عائشة ونفس المتن رواه ابن عمر فيأتي الحاكم النيسابوري يستدرك حديث ابن عمر على البخاري ومسلم إذا رأى الحاكم أنه على شرط البخاري ومسلم ما يجيش واحد يقول الله ما هو نفس المتن اه ولكن الصحابي اخر اذا صار حديثا اخر مفهوم اذا عناية الحاكم النيسابوري في استدراكه على الصحيحين تنصب بالدرجة الاولى على المتون احاديث ليست في البخاري ومسلم هناك نوع اخر من المؤلفات التي الفها علماء الحديث وهي ايضا من مظنة وجود الاحاديث الصحيحه وهو ما يسمى عنده بالمستخرجات يبقى عندنا المستدرك والمستخرج المستدرك كمستدرك الحاكم يستدرك متون فات البخاري ومسلما ان ايه يخرجها وهي على شرط البخاري ومسلم اما المستخرج فده امر اخر بقى اصحاب المستخرجات لا تنصب عنايتهم على المتون إنما تنصب عنايتهم على الأسانيد يعني الحديث قد يكون خرجه البخاري فعلا أو مسلم خرجه بالفعل بإسناد ومتن فيأتي صاحب المستخرج فيخرج نفس الحديث ونفس المتن بنفس الإسناد عمل إيه جديد عمل حاجة جديدة لا عمل هنقول لك اهو عادة اصحاب المستخرجات وجدوا بعد عصر البخاري ومسلم بزمن بعد 100 100 200 300 سنة فاهم الكلام ده اذا بينهم وبين البخاري وبينهم وبين مسلم طبقات رواه مفهوم ثم يأتي الإسناد من فوق البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه صاحب المستخرج الذي ألف المستخرج يخرج نفس المتن بنفس الإسناد الذي خرجه البخاري ولكنه يفعل شيء متعلق بالصناعة الإسنادية البحتة إيه هو ده إن هو يروي نفس الحديث ولكن مش من طريق البخاري البخاري ما يعديش عليه في السكة يرويه بإسناد له عن شيخ البخاري أو عن شيخ شيخ البخاري يبقى البخاري إيه وقع من من الإسناد هو وقع ما وقعش لكن البخاري لما خرج الحديث هو البخاري بس اللي في الدنيا بيرويه ولكن هناك أم هناك من من أقران البخاري من روى الحديث أيضا يعني لو عندنا حديث بيروي البخاري عن الحميدي البخاري بيروي حديث عن الحميدي عن ابن عيينة ماشي الكلام طيب مش ممكن غير البخاري يروي ايضا عن الحميدي ممكن مش ممكن ممكن فيجي الامام صاحب المستخرج يروي نفس الحديث من طريق رجل ممن كان في عصر البخاري عن الحميدي يبقى البخاري ما يجيش في سكته وده بيعملوه إذا توفرت في الحديث صفة معينة جدا مهمة جدا ودايما نقول هذه الصفة علماء الحديث بيهتموا بيها وهو وهي ايه علو الاسناد علو الاسناد يعني ايه علو الاسناد هو عنده الحديث هو سمعه من طريق البخاري لان اصلا هو بيروي كتاب البخاري باسناد له عن البخاري وسمع الحديث دوت ايضا من غير طريق الايه البخاري من طريق آه رجل اخر من أق- من اقران البخاري عن الحميد لكن اسناده هو الذي يج- يجيء من طريق البخاري اسناد نازل بينما اذا روى الحديث عن غير البخاري يعلو بالايه بالاسناد احنا عارفين العلو والنزول يعني الوسائط بينه وبين الحميدي مثلا الوسائط الحميدي اللي هو شيخ مين شيخ البخاري وشيخ اقران الايه البخاري هو بينه وبين الحميدي اذا روى من طريق البخاري ثلاثة مثلا وبينه وبين الحميدي اذا روى من غير البخاري اثنين يبقى اسناده من غير طريق البخاري اعلى من اسناده من طريق الايه البخاري فيروح عامل اللعبة دي يروح عامل ايه يجيب نفس الاحاديث اللي رواها البخاري بنفس الاسانيد ونفس المتون ولكن يرويها من ايه باثناء من غير طريق البخاري عن شيخ اخر من اقران البخاري وهكذا عشان يحصل صفة ايه العلو في الاسناد ده فكرة المستخرجات اذا الاصل ان المستخرجات ايه نفس الاحاديث بتاعت البخاري ومسلم مفيش احاديث كتير زيادة قد يكون هناك روا- روايات وطرق واسانيد زائدة اه زي ما احنا شرحنا كده ولها صور متعددة لكن المتن هو الايه المتن نعم قد تكون رواية غير البخاري عن الحميدي فيها بعض الزيادات فيها بعض الزيادات المتعلقة بالمتون وارد ده قصة لا تعني صاحب مستخرج لأن صاحب مستخرج عنايته إسنادية لا متنية فليزد الراوي ما يزيد أو ينقص ما ينقص إنما أصل الحديث رواه هم يقصدون ب- ب- بكتب مستخرجة هذا المعنى لا يعنيهم آه، اختلاف ألفاظ المتون انما يعنيهم الصناعه الاسناديه الايه البحث زي ما نقول هل حديث اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره تروح للبخاري تلاقي روايته فيها زيادات على روايه ايه مسلم او روايه مسلم فيها زيادات على روايه البخاري طب ازاي قلنا اخرجه البخاري ومسلم يخ- نقصد اصل الحديث اصل الحديث مروي في البخاري ومسلم بصرف النظر عن الزيادات التي تتفرد بها كل روايه عن الاخرى العلماء بيعتبروا ان كتب المستخرجات من الكتب التي يظن وجود الاحاديث الصحيحه فيها باعتبار انهم يخرجون الاحاديث الصحيحه نفسها التي في البخاري ومسلم ويقولون ان هذه الزيادات التي اشتملت عليها المتون في في الروايه التي رواها صاحب مستخرج لها حكم الصحيح لانها مرويه بنفس اسناد البخاري ونفس اسناد ايه مسلم طبعا هذا من حيث الإجمال ولكن من حيث التفصيل أحيانا تكون ليس صحيحة بل تكون زيادات شاذة كما بين الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من العلماء طبعا الكلام ده ط- طويل عشان نشرح الحتة ديت محتاجة ايه مخمخة الأول نشوف المؤلف قال ايه وندندن حوله يقول وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة هنا اهو زيادات يعني نفس الحديث موجود في البخاري لكن ع- الرواية بتاعت المس- صاحب المستخرج فيها زيادات في المتن زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني الاثنين ايه ابو بكر البرقاني وابو بكر الايه الاسماعيلي وابي نعيم الاصبهاني وغيره كل دول صنفوا مستخرجات بعضها على الصحيحين وبعضها خاص بالبخاري وبعضها خاص بمسلم عايز يقول ان هذه المستخرجات من الكتب التي يظن وجود الحديث الصحيح فيها من الصحيح الزائد يعني على ما في ايه الصحيحين يعني من اول هنا فصعيدا هيا بيتكلم عن كتب كثيرة كلها بتنصب في هذه النقطة في هذا الموضوع وهو ايه من اين نجد ذلك الصحيح الزائد على الصحيحين لاقي فين فاول حاجة ذكرها المستخرجات بعد ان تعرض للمستدرك وسيعود الى المستدرك ثانية فعرفنا فكرة صاحب المستخرج عموما معايا وهندرس احنا بعد كده في اواخر آه، علم الحديث او مصطلح الحديث باب اسمه العالي والنافي باب اسمه العالي والنافي اصلا العلو والنزول هذا الباب تجد امثلته واضحة وتطبيقه العملي في كتب المستخرجات لان اصحاب المستخرجات يقصدون ايه العلو عايز ي- يروي الحديث باسناد اعلى من اسناد البخاري او من اسناد ايه مسلم فيجتهد ويخرج الحديث باسناد له آه، من غير طريق البخاري او من غير طريق مسلم ليحصل منه ايه علو الاسناد كلمة علو الاسناد دي ك- كلمة كبيرة ومهمة جدا عند المحدثين احيانا يحار المرء لماذا لم يخرج الامام هذا الحديث وخرج غيره مع ان الذي خرجه ادنى صحة من الذي ايه لم يخرجه ده كله في الغالب بيكون الجواب عنه هو انه احب ان يخرج الرواية العالية حتى وان كانت ادنى صحة من الرواية النازلة زي الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى لما خرج صحيفة حفص بن ميسرة من طريق سويد الايه ابن سعيد الحدثاني طب سويد بن سعيد الحدثاني متكلم فيه وكان ابن معين يتكلم فيه كلام شديد واتهم لما سويد بن سعيد روى حديث من ع- آه، من عشق فعف فك- فكتم فمات فهو شهيد حديث موضوع عباك انت دي جاي على هواك انا عارف اول ما سمع الحديث قعد يحرك راسه كده بتاع الصوفية مية مية واضح من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد يعني حتى العشاء شهداء شهيد الحب واضح فالإمام ما- آه، آه، إمام آه، ابن معين رح- يحيى بن معين رحمه الله قال هو ده الشهيد لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سويد يعني جبت هو ده الجهاد الحقيقي بقى ان انا اموته ده الراجل ده اللي بيروي ان الجهاد في العشق لا ده الجهاد ان انا اقتلك انت اضيعك هو ده الجهاد في سبيل الله حق هو دي الشهاده لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سف- سويدا كان بيتكلم في كلام شديد العلماء بيقولوا ان سويد غلط في الحديث عن غير قصد اخطا دخل عليه حديث في حديث او نعم توهم الحديث لكن لم يتعمد ايه الكذب فالعلماء بيقولوا ان سويد صدوق ولكنه يغلط عن غير قصد مفهوم الكلام دوت طيب راجل زي دوت روى احاديث من طريق حفص بن ميسره صحيفه بيرويها حفص بن ميسره الامام مسلم خرجها او خرج بعضها فانكر ذلك على الامام مسلم يعني صحيفه عمرو بن ميسره صحيفه آه، م- مشهوره حفص بن ميسره صحيفه مشهوره ايه اللي خلاك تجيبها من طريق سويد ابن سعيد ما انت ممكن تجيبها من طريق غيره مش كده ولا ايه مش هو واحد- الوحيد اللي بيرويها عن ايه حفص بن ميسره في غيره بيرويها ايه اللي جبرك انك تجيبها من طريق سويد بن سعيد وانت عارف الكلام فيه فقال الامام مسلم ماذا قال و- ومن اين كنت اتي بصحيفة ع- حفص بن ميسرة يعني بعلو انا عايزها عالية فالاسناد قد يكون ال- ال- المتن او الصحيفة او ال- او الحديث قد يكون صحيح عند الامام وهو له وي- وهذا المتن او هذه الصحيفة تروى عنده باسنادين احدهما عالي والاخر ايه نازل العالي رجال ثقة ر- رجال فيهم بعض كلام والنازل رجاله ايه ثقات لكن الصحيفة صحيحة ولا مش صحيحة صحيحة يعني فرغ من صحتها فيقول لك ايه ما دام القضيه المتن ثبت وصح فما فيش مانع ان انا اخرج الروايه التي فيها الراوي المتكلم فيه اذا كنت ساحصل بذلك ايه ميزه العلو في الاسناد زي النهارده اصل الكلام دوت مش محتاج فقاقه يعني كتير انا النهارده القران هو القران والقران آه، آه، يتغير القران كتاب الله محفوظ بفضل الله عز وجل فقالوا لي في واحد بيدي اجازات في القران فرحت ال- اخد اقرا اختم على الراجل دوت لقيته يعني رجل آه، يعني ليس مواظب على العباده ك- ك- كغيري او ليس لكن عنده انسان ايه عالي سمع عن كبار شيوخ الطبقه التي قبله فعنده اسناد عالي فتلاقي الناس يروح يسمعوا منه لانه اصلا هو غرضهم من ذلك ايه علو الاسناد لانه هو مش هيغير ولا يبدل ولا يقدم ولا ياخر في القران القران ثابت من غير ايه طريقي انا رايح بس عشان أح- أح- أح- احصل على شهاده شرفيه مش جاي رايح أ- اجعله حجه فيما بيني وبين ربي لا دي قضيه شرفيه بحته مفهوم الكلام دوت زي النهارده اللي بيروح ي- ياخد رساله دكتوراه رساله شرفيه ولا يفهم فيها حاجه ها يقول لك الدكتوراه الشرفيه او ال- الخ... الايه الف... الف... الخ- الخروفيه اه الفخريه ماشي هي كده كان م- م- قضية ايه قضية شرف يعني قضية رواية ليس اكثر لا, لا ينبني عليها احكام متعلقة بقبول الحديث او بعدم ايه قبوله فكذلك هؤلاء العلماء ال- الذين جاءوا بعد البخاري ومسلم بزمن ارادوا ان يستخرجوا اي يخ- يخرجوا نفس المتون التي خرجها البخاري ومسلم باساليب ل- لانفسهم عالية تتصف بإيه؟ بكونها ايه عالية الاسناد ليس فيها نزول حتى وان كان فيها بعض الكلام من جهة الرواة الذين بينهم وبين من كان في عصر البخاري المهم أن يحصل الإيه؟ العلو في الإسناد هذه الروايات قد تشتمل على زيادات في المتون يعني البخاري روى الحديث بسياق معين يجي واحد من أقران البخاري يروي نفس الحديث ها بإسناد إيه له فيزيد زيادات في المتن يزيد زيادات في المتن الحديث هو الحديث ولكن ايه م- يعني يعني ما شاء الله كده ايه مسمن ها إيه- يعني الحديث كان في البخاري في شطرين عند صاحب مستخرج بقى في 10 اسطر كده زاد احيانا الزيادات دي بتكون من قبل بعض الرواة الضعفاء الذين بين صاحب المستخرج وبين من هو في عصر الايه البخاري يبقى اخطاء في الاسانيد واخطاء في الايه في المتون فبعض اهل العلم يقول ان هذه الزيادات صحيحة ليه صحيحة قال لك لانها مروية بنفس اسناد البخاري لان المصاحب مستخرج لا ياتي بسند من قبل نفسه انما يروي بسند له الى من هو في عصر الايه البخاري اذا سيلتقي مع البخاري او مع الشيخ البخاري او شيخ شيخه ولكن أص- المعل- علماء المحققون كالامام الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لا ليس دائما هذه الزيادات تكون صحيحة مقبولة لاحتمال أن يكون هذه الزيادات وقعت خطأ من قبل هؤلاء الرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين إيه من كان في عصر البخاري وهذا هو الغالب بيكون أخطاء من الرواة لأن أصحاب الاستخراجات أصل مقصودهم إيه هو إخراج الأحاديث الصحيحة ولا إخراج أحاديث عالية الإسناد إخراج أحاديث عالية الإسناد و... وكون هذه المستخرجات اشتملت على أحاديث صحيحة هل هذا في أصل موضوعها أم جاء تبعا تبعا مش هو الأصل الأصل إيه أن يقصد إلى علو الإسناد فإذا كان المتن مع ذلك محفوظا صحيحا ثابتا فبها ونعمت أما إذا اشتمل المتن على زيادات فيها أخطاء أو نحو ذلك مش مضر... لا يضر صاحب مستخرج لأن هو مش أصل موضوع كتابه إنه يخرج الأحاديث الصحيحة إنما أصل موضوع كتابه إنه يخرج إيه؟ أصح... الأحاديث العالية فالحافظ ابن حجر يقول لا بل هذه الزيادات ينبغي علينا أن ننظر فيها نظرة النقد نظرة الناقدين المحررين المميزين فنميز ما كان منها صوابا وما كان منها ايه خطأ فبعضها يكون محفوظا وبعضها يكون شاذا او منكرا وده الكلام الصحيح معايا طيب ازاي بيقول ايه صحيح ابي عوانه صحيح ابو بكر الاسماعيلي صحيح البرقاني صحيح ابي نعيم الاصبهاني سماه صحيح ليه ما هو هو قال لك مستخرج على الصحيح مستخرج على صحيح البخاري مستخرج على صحيح مسلم مستخرج على الصحيحين ليه سماه صحيح يعني ليه العلماء سموا سموا هذه المستخرجات صحيح قالوا انما سميت صحيحا باعتبار انها مبنية على الصحيح لأنها مستخرجة على كتاب صحيح وإن كانت فيها أحاديث ضعيفة ومنكرة أيضا زي المستدرك للحاكم بيسموه إيه صحيح الحاكم وإحنا عارفين إن الحاكم متساهل في الكتاب ده ولا لأ وتقع له فيه أخطاء ولا لأ وفي أحاديث منكرة ومعلولة وباطلة ومن- وموضوعة فيه ومع ذلك العلماء يقول إيه أخرج الحاكم في صحيحه رواه الحاكم في صحيحه في صحيح الحاكم الله إزاي إزاي تقول صحيح آه قالوا هو صحيح باعتبار قصد مؤلفه لا باعتبار حقيقة الواقع المؤلف قال لك انا سميته انا ك- كتابي دوت اقصد فيه ان اخرج الاحاديث الصحيحه التي لم يخرجها البخاري ومسلم ايوه هو جنبه الصواب لكن كونه جنبه الصواب هل معنى ذلك ان آه، موضوع الكتاب يتغير هو اسمه صحيح الحاكم وان كنا نعتقد ان فيه احاديث غير صحيحه سميناه صحيح ليه باعتبار تسميه مؤلفه لا باعتبار حقيقه الامر مفهوم هذا الكلام زي ما نقول صحيح ابن حبان واحنا عارفين ابن حبان متساهل في التصحيح صحيح ابن خزيمة واحنا عارفين ابن خزيمة متساهل في التصحيح وده كله حقيقي سميناه صحيح ليه لان المؤلف سمى كده هو قال انا صحيحي الجامع الصحيح هو سماه صحيح فنسميه بهذا الاسم بناء على تسمية مؤلفه له لا باعتبار ما نعتقده نحن في هذا الكتاب هل هو جدير بأن يكون صحيحا أو ليس جديرا بذلك بقول الكلام ده ليه لأن في مشكلة بنيجي نلاقي اليومين دول صيحة جديدة في تحقيق الكتب يعني موديل 2009 آخر موديل ايه الصيحة ديت يجي واحد بيحقق كتاب مثلا للامام ابن رجب او لشيخ الاسلام ابن تيمية او للامام ابن القيم عليهم رحمة الله جميعا فلاقي الامام من الائمة دول يقول ايه وروى الحاكم في صحيح وروى الحاكم في صحيح فبعضهم ايه المحققين بقى التخان بتوع اليومين دول ما هو النهارده التحقيق بالتخن بقى بالوزن بالكيلو ها مش بال... مش بال... بالفهم والعقل يروح ايه بعضهم يعمل ايه يروح مغيرها فوق يقول وروى الحاكم في مستدركه هذا هو عارف ان ده مش صحيح وبعضهم ايه يغيرها ويجي تحت الهامش يقول كان في الاصل روى الحاكم في صحيحه وهو خطأ لأن المستدرك الحاكم ليس كله صحيح بل فيه حديث ضعيف وموضوع يعني انت هتفهم اكتر من الامام طب ما الائمه دول زي ابن القيم وابن رجب وابن تيميه عارفين ان المستدرك فيه حديث ضعيف وموضوع ومعلش بيسموه صحيح ليه المؤلف بتاعه سماه كده الحاكم اللي سماه كده ابو عبد الله الحاكم قال هو ده صحيح فانا ب- بنس- بنسب الاسم الى صاحبه هو قال ده كتاب صحيح فانا لما اقول ق- ق- هو الحاكم فيه صحيحي اي هو صحيح باعتبار ظن ايه مؤلفه مش صحيح باعتبار ما اعتقده انا فيجي صاحبك دوت المغير في مستدركي مش هتبقى التحقيق التحقيق السديد وتحت ايه يرد بقى في الهامش كان في الاصل ولعله سبق قلم من المؤلف أراد أن يكتب في مستدركه فكتب في الصحيح يا حلو أنت يا حلو أهو دي بقى آخر صيحة في التحقيق يعني ال- العلماء عليهم رحمة الله تعالى لما بيتعاملوا مع التحقيق تحقيق المخطوطات والكتب بيتعاملوا مع وثيقة لا يجوز لك انك تغيرها باعتبار اجتهادك ورأيك تبنى انت من الاراء ما تتبنى لكن ايش عرفك ان المؤلف اللي انت بتحقق على كتابه يتبنى نفس ارائك ها قد يخالفك في هذه الاراء اصلا فانت تقدم للناس علمك ولا علم الامام لما تيجي تخرج مخطوطه بتخرج للناس علمك انت قصد جهلك انت ولا علم الامام علم الإمام يبقى تطلع علم الإمام زي ما هو قاله بصوابه وخطئه وبعد كده تقول في الهامش اللي انت عايز تقوله لكن ما تغيرش فوق أبدا ما تغيرش أبدا لأن الإمام ده قال كلام هو يعتقد صحته صحة هذا الكلام الذي كتبه فأنت إذا غيرته يبقى أنت جعلت ما يعتقده هو صحيحا غير صحيح وما يعتقده غير صحيحا جعلته صحيحا يبقى أنت وصلت للناس علمك أنت مش علم الأئمة وذلك قالوا ان تحقيق مخطوطة اصعب بكثير من تأليف المؤلفات انا النهاردة انا بألف كتاب الم... المسألة ديت مش ضابطها بع... بعديها واتكلم في مسألة تانية العبارة ديت مش عجباني بغيرها بعبارة تانية مش كده ولا ايه أصط... أصط... كتابي آه، لحمي ودمي اتكلم فيه براحتي اقول الكلام اللي انا عايزه اغير في الاسلوب اغير في اللغة اغير في السياق حاجة بتحكي لكن لما انا اخرج للناس علم غيري يبقى لازم اطلعه زي ما قالوا غيري ما اتصرفش فيه مش كده ولا ايه الله المستعان فهنا لما يقول صحيح ابي عوانة يعني صحيح باعتبار ايه تسمية صاحبي لا باعتبار ما نعتقده نحن مفهوم كما نقول مثلا ايه كتاب الموضوعات لابن الجوزي ابن الجوزي ألف كتاب الموضوعات ذكر فيه الأحاديث الموضوعة المكذوبة صح؟ طب احنا مش عارفين ان الكتاب دوت فيه بعض الأحاديث الصحيحة التي أخطأ ابن الجوزي فأدخلها في الموضوعات ومع ذلك بنقول كتاب ايه؟ الموضوعات مع ذلك بنسميه كتاب الموضوعات ليه سميناه كتاب الموضوعات؟ لأن المؤلف بتاعه سماه كده وإن كنا نحن نعتقد أن في هذا الكتاب بعض الأحاديث الصحيحة وهي قليلة ما كان ينبغي للمؤلف أن يدخلها في هذا الكتاب الذي هو للموضوعات لكن التسمية شيء ها وتحقيق كل مفردات او كل اجزاء هذا المسمى شيء اخر دائما الاسماء بتبنى على الايه الاجمال انا بقول ايه زي شيخ الالباني رحمه الله قال سلسلة الاحاديث الصحيحة تخش جوه في الكتاب تلاقي حديث صحيح وحديث حسن والحسن اكثر من الصحيح طب ليه ما قالش سلسلة الأحاديث الصحيحة والحسنة هو يقصد سلسلة الأحاديث الصحيحة أي المقبولة كل ما يدخل في حيز الإيه القبول وقد يعبر عن القبول بالصحيح أي هو صحيح سواء كان في أعلى مراتب الصحة أو في أدنى مراتب الصحة ما يجي واحد يتعقب يبقى ده إنسان مش فاهم مناهج العلماء في استعمال العبارات زي الإمام النووي عليه رحمة الله لما ألف كتاب رياض الصالحين قال في المقدمة أنه لم يخرج فيه إلا الأحاديث الإيه الصحيحة وجوه تلاقي أحاديث حسنة كتير مش لازم بقى يقول وقد خرجت كل ما هو صحيح لذاتي وصحيح لغيري وحسن لذاتي وحسن لغيري حشو البخاري ومسلم الجامع الصحيح صح صحيح البخاري صحيح مسلم والعلماء يقولون ان في في الصحيحين احاديث ينطبق عليها وصف الايه الحسن لكنها تعتبر صحيحة من حيث ايه دخولها في جملة الايه الصحيح كما قلنا الصحيح مراتب ودرجات منه ما هو اعلى ومنه ما هو ايه ادنى فده التسمية هي دي التسمية واستعمال العلماء للالفاظ والعبارات والمصطلحات فعندهم فيه مرونة العلماء عندهم حته المرونة دي في استعمال المصطلحات العلمية احنا عندنا قوالب صماء عمياء بكماء لا زرع فيها ولا ماء كده انا مرة قرأت كتاب كان محققه واحد فكل ما يجي حديث صحيح او حسن او ضعيف يعلق عليه تيجي جه واحد بعديه فترة حقق نفس الكتاب قاعد يرد على الاولاني يرد على الاولاني الاولاني يقول صحيح لا بل هو حسن التاني الاولاني يقول حسن لا بل هو صحيح كالشمس في رابعة النهار شوف شوف يا اخي التكلف ما ليش هذا التكلف عند العلماء العلماء يقول صحيح خلاص مهما كان في أدنى مراتب مقبول إذا سماه عالم صحيح لا يستنكر عليه ولا يعترض عليه عندهم مرونة في استعمال المصطلحات زي الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن حديث فقال هو حديث خطأ فقيل له ولكن ابن أبي شيبة يقول هو حديث غريب اه صحيح طب انت بتقول خطأ وهو بالغريب في ايه اختلاف في الالفاظ فالامام احمد خلصها في كلمتين قال ايه اذا كان الحديث خطأ فهو غريب يعني مفيش مفيش تعارض يعني مفيش ايه زي ما يجي الحديث موضوع يقول الحديث ضعيف هو الموضوع مش ضعيف ضعيف لان الضعيف درجات بالكاف بعضها ادنى من بعض فالموضوع ادنى مراتب الضعيف اذا كل موضوع ضعيف مش كده ولا ايه ما من موضوع الا وهو ايه ضعيف يبقى ما اختلفناش يعني ما عندهمش حته الحرفيه اللي احنا اللي هي عندنا وتجد الحديث الواحد عند العلماء بعضهم يقول مرسل وبعضهم يقول ضعيف وبعضهم يقول منكر وبعضهم يقول شاذ وبعضهم يقول خطا يجي واحد يقول لك ايه وقد اختلف اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى وده اختلاف يا ابني ده مش اختلاف اختلاف في العباره لكن كله بيقول الى ان الحديث مردود معايا زي مره الشيخ الالباني رحمه الله اهو دي بقى من ايه من اللطائف يعني يعني ممكن نعمل ديل على كتاب اخبار الحمقى والمغفلين نحط الحته دي الشيخ الالباني رحمه الله تعالى مره من المرات جاب حديث وقال ايه هذا حديث هذه زياده مدرجه هذه زياده ايه في حديث في في لفظ زياده وقال هي مدرجه شاذه خلي بالك الحته دي ركز معايا شويه قال لك وهي زياده مدرجه شاذه جه واحد بقى من ايه بتوع اليمين دول عمل رد على الالباني قال ما هذا الكلام المتناقض ازاي تكون مدرجه وشاذه ما هي اما مدرجه واما شاذه فلعل المدرج والشاذ عند الالباني سواء يعني كلاهما بمعنى واحد وقعد ايه يخمس كده في الموضوع يعني يجيب لعله يقصد كذا لعله يقصد. الموضوع بسيط جدا الموضوع بسيط جدا يا جماعة الله هو المدرج ده معناه ايه ان الراوي اخطأ فجعل كلام الصحابي او التابعي من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا ده خطأ ولا مش خطأ سميناه مدرج ولا مش مدرج وسميناه خطأ ولا مش خطأ والخطأ هو الشاذ ببساطة حتى بالتعريفات اللي احنا حافظينها بيقول لك ايه الشاذ ما حد يسمع ان يروي ثقة حديثا يخالف فيه ايه من هو اوثق يعني ثقة خالف طيب اذا وجدنا ثقة روى حديثا فزاد فيه زيادة ابرجها فيه ولم يذكر هذه الزيادة غيره من الثقات يبقى دي زيادة مدرجة ولا مش مدرجة وهي شاذة ولا مش شاذة لماذا هي شاذة لأنه, لأنه ثقة خالف وخلف من ازاي لأنه زاد في الرواية ما لم يذكره غيره إذا زاد زيادة أدرجها في الحديث كأن الذي قال هي شاذة قصد أنها خطأ ثم بين نوع الخطأ فقال هو من قبيل الإدراج في الروايات لأن الإدراج نوع من أنواع الأخطاء فكل إدراج هو خطأ كل إدراج هو خطأ كما أن كل قلب هو إيه ولذلك إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكت على كتاب الصلاح قال إيه قال لما اتكلم عن الحديث الموضوع والعلاقة بينه وبين المعلول الحديث المقلوب والعلاقة بينه وبين المعلول قال كل حديث مقلوب فهو معلول لأن القلب صورة من صور الإيه العلة وإذا ثبت أنه معلول فهو شاذ لأنه خطأ فهو إيه خطأ وكل شاذ هو إيه خطأ يبقى ما فيش تعارض بين هذه المصطلحات الكلام ده هنتكلم فيه باستفاضة لما نيجي على باب العلة ان شاء الله تعالى لكن عايز اقول لك يعني ايه فهم مصطلحات العلماء مهم جدا ما- وبعدين ما تعملش بتبقى اقرع ونزهي مش فاهم اسكت لكن مش فاهم وت- وتدعي الفهم وتتكلم بالجهل هي دي المشكله ما تعديها يا اخي عشان ربنا يستر عليك يا اخي لكن من جر جول الناس جر زيله واللي بات بيبو- بيته من ازاز ما يحدش الناس بالطوب طيب هيجيب بقى كتب تانية كتب تانية ايضا من مظنة الاحاديث الصحيحة يعني يوجد فيها احاديث صحيحة ليست في الصحيحين زيادات يعني قال وكتب اخر التزم اصحابها صحتها التزم اصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وانظف اسانيد ومتونا ايضا من الكتب التي يمكن لك ان تجد فيها احاديث صحيحة ليست في الصحيحين كتاب صحيح الامام ابن خزيمة والإب- وكتاب صحيح الامام ابن حبان ابن حبان تلميذ ابن خزيمة خلي بالك يعني زي مسلم تلميذ ايه البخاري ابن حبان تلميذ ابن خزيمة معروف ان البخاري اعلى كعبا من مسلم في الحديث كذلك ايضا ابن خزيمة اعلى كعبا من ابن حبان في الحديث دايما الشيخ بيبقى اقوى من التلميذ بس مش قاعدة طبعا يعني ابن حجر لا شك اعلى من العراقي والعراقي شيخه ها ابن ابن حجر م- يعني من الاحجار الكريمه كما ان الذهبي ذهب خالص ومن يريد آه، يعني علم الجرح والتعديل وعلم الرجال فعليه بالذهب وابن حجر بالذهب الخالص والاحجار الكريمه لا يخرج عن الرجلين دول اغلب التراجم ان لم يكن كلها التي آه، تعرض تعرض له هم تقريبا تعرض لكل الرواه تجد الذهبي او ابن حجر يحرران هذه الترجمه تحريرا بالغا اللي تلاقيه عند الذ- اللي ما تلاقيهوش عند الذهبي تلاقيه عند ابن حجر و- يعني مجموع الرجلين مجموع علم الرجلين يمثل لك تحقيقا لأغلب الرواة الذين رووا الأحاديث وأغلب التراجم لهؤلاء الرواة يعني حتى العراقي اللي هو شيخ ابن حجر دايما يعول على الذهبي يستفيد منه ويعزو إليه وينقل عنه مل- قلما تجد العراقي يعني يكون ليه اجتهاد في الرجال أغلب آه، كلامه في الرجال نقولات عن غيره وإن كان له نظرة وله آه، آه، يعني فهم لكن ليس كالذهبي بحر وابن حجر يعني هي ايه ارزاق بقى فاهم ديت ارزاق يعجبني الذهبي في اسلوبه بيخلص الترجمه كده في صفين يعني ايوه الترجمه فيها اقوال كثيره ما بين مشرق ومغرب هو تلاقيه كده راح ايه مخلص الموضوع دوت في كلمتين تبص الكلمتين دول تقراهم بعدين تقرا الترجمه تلاقي الترجمه كلها بتصب في الايه في الكلمتين دول هو جاب لك الخلاصه فاهم الكلام ده انا بقول لك الكلام ده ليه بوفر بوفر عليك عمرك يعني يعني انا ممكن قعدت قعدت 10 سنين عشان افهم الحته دي افهم ان اللي عايز يتقن علم الجرح والتعديل ها يبحث عن الذهبي وابن حجر يدور عليه هيرتاح وهيلاقي ايه هيلاقي الطريق ممهد بعد كده لكن بعض الناس بي- يخش في الترجمه يقرا يتوه الراوي واحد يو- يوثقه واحد يضعفه واحد يزكيه واحد يذمه واحد يقول ثقه واحد يقول كذاب تناقضات احيانا تلاقي ابن حجر او او الذهبي يقول الخلاصه في الترجمه تفتح لك المغاليق فدايما انت وانت بتشتغل في الرجال آه، حاول تبحث عن كلام الذهبي وكلام ابن حجر وتستأنف بهذا الكلام لفهم ما تحار في فهمه في الترجمة وذلك عملت ايه بقى من المشاريع اللي هي ان شاء الله ستخرج قريبا عملت ايه بطلع كتاب تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني بس مش كده مش مش الكتاب نفسه الكتاب نفسه اه ومعاه اقوال ابن حجر الاخرى في هؤلاء الرواه سواء في كتبه الاخرى واقوال الذهبي يعني كله ايه لآلئ يعني احجار كريمة وذهب خالص بحيث انك ايه كل الرواد دول تعرف ماذا قال فيهم الذهبي وماذا قال فيهم ابن حجر تلاقي نفسك ايه اختصرت كتير من العمر ها قريبا جدا يعني هيطلع في اربع مجلدات واضح ان شاء الله تعالى ف ابن خزيمه له كتاب اسمه صحيح ابن خزيمة معروف ومطبوع لكنه مش كامل طبعا فقد منه الكثير وابن حبان له كتاب صحيح ابن حبان اسمه التقاسيم والأنواع النسخة المطبوعة مش هي الأصل دي اللي هو رتبها بعض العلماء المتأخرين على الأبواب لكن نفس الأحاديث ونفس الكلام يعني تعتبر هو نفس الكتاب لكن غير في الترتيب ابن خزيمة وابن حبان متوسع يتوسعان شيئا ما في شرط الصحيح يعني عندهم نوع من التساهل بخلاف البخاري ومسلم لكن تساهل ابن حبان وابن خزيمة ليس من التساهل في تطبيق القاعدة زي الحاكم الحاكم قال لك انا هطلع احاديث على شرط البخاري ومسلم ودخلنا جوه الكتاب لقيناه بيجيب حديث ضعيفه وموضوعه ومنكره يبقى تساهله في ايه في تطبيق القاعده لم يوفي بشرطه لم يوفي بشرطه بخلاف ابن حبان وابن خزيمه وضعوا شرط معين الشرط نفسه فيه تساهل فيه نوع توسع فيه نوع مساهله بس طبقوا صح حتى يقول السيوطي ما سهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به هو ما, ما, ما, ما تسهلش هو حط شرط خفيف التزم بشرط خفيف في كتابه لكن وفى به ودي مهمة جدا في فهم مناهج العلماء بعض الناس ايه جه على ابن حبان قال لك ابن حبان متشدد وعلماء اخرون قالوا ابن حبان متساهل الراجل هو الراجل هو ده ابن حبان البستي وهو ده ابن حبان البستي بعض العلماء يقول متشدد وبعض العلماء العلماء يقول ايه متساهل الله ازاي اختلف العلماء في تقييم هذا الرجل ازاي اختلفوا ايه وبعدين اختلاف يعني ايه طرف نقيض ده بيقول ده متشدد وده بيقول ايه متساهل الواقع ان ان ابن حبان لا متشدد ولا متساهل ابن حبان له كتابان كتاب اسمه الثقات وكتاب اسمه الضعفاء والمجروحون عمل كتابين في الرجال ده غير الصحيح بقى اللي هو كتاب الصحيح اللي بنتكلم عليه الان لكن هقول لك ليه اللي قال متشدد قال متشدد وليه اللي قال متساهل قال متساهل وهتعرف ان في النهاية كلامهم مش متعارض لكن محتاج تفصيل وتبيين ابن حبان له كتابان كتاب في الرواة الثقات وكتاب في الرواة الضعفاء معايا في كتاب الثقات توسع في شرط الثقة فكل من يصدق عليه وصف العدل أدخله في كتاب الثقات أنا عايزك تركز معايا قوي لأن الحاجات دي مهمة جدا وبتحتاج مخمخة ومش هتلاقي الكلام ده في الكتب يعني لو دورت في الكتب مش هتلاقيه والبضاعة المعروضة لا ترد ولا تستبدل يعني انا بقول لك يعني دي بتبقى ايه مات- يعني حصيلة مطالعتي وقراءتي وخبرتي في الكتب بديها لك انا إيه مرة واحدة كده فركز فيها لان هتفيدك مستقبلا ابن حبان له كتاب ايه الثقات وكتاب الضعفاء والمجروحين في كتاب الثقات توسع في شرط الثقة احنا عارفين الثقة هو العدل الضابط يعني جمع وصفين العدالة والضبط العدالة الدينية يعني لا يتعمد الكذب ضابط أن يحافظ متقن لحديث لا يخطئ فيه اللهم إلا نادرا ابن حبان لا ابن حبان في كتاب الثقات أدخل في كتاب الثقات كل من يصدق عليه اسم عدل يعني إيه لا يتعمد الكذب حتى وإن كان يخطئ فأدخل كثيرا ممن يسمون بالمجاهيل عند أهل العلم معايا باعتبار أنهم لم يثبت فيهم جرح المجهول نعم لا نعرف له لا نعرف عدالته لكن أيضا لا نعرف إيه جرحه وهو بيقول الأصل إن المسلم عدل حتى يثبت خلاف ذلك الأصل إن المسلم عدل حتى يثبت خلاف إيه ذلك والكلام ده صحيح لكن عدل إيه عدل الرواية أم عدل الديانة آه ما العدالة نوعين في عدل الديانة وفي عدل الرواية عدل الديانة اللي هو الرجل الذي تقبل شهادته إذا راح قدام القاضي كده القاضي قال له شفت ولا ما شفتش سمعت ولا ما سمعتش يقول له القصة من طقطق لسلام عليكم فده اسمه عدل اللي هو ايه تقبل شهادته من باب قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ده عدل الديانة لكن ع- آه، آه، آه، العدالة عند المحدثين أخص من تلك العدالة العامة اللي هي بنسميها عدالة الرواية وهو ايه ان يكون مع كونه آه، لا يتعمد الكذب او لا يعرف بتعمد الكذب يكون معروف بالايه بالوثاقة مش عدم مع- معرفتنا ب- ب- بجرحه عدم معرفتنا بجرحه يقتضي انه عدل الديانة لكن يكون لكي يكون عدل الرواية ان نكون عالمين بو- بثقته ان نكون عالمين ايه في فرق طبعا ابن حبان الكتاب الثقات ده حط كل من يصدق عليه اسم العدل سواء عدل رواية او عدل ايه ديانة فاعتبروه متساهلا لهذه الحيثية طبعا ان هو قال ان الرواة دول كلهم يحتج باحاديثهم يبقى هنا متساهل لكن هو ما قالش الكلام ده هو ما قالش ان دول حجة معايا بدليل لما ألف كتاب الصحيح لم يخرج لكل هؤلاء انما خرج لمن هو عدل الايه الرواية لا عدل الديانة في اجتهاده طبعا لكن هو حب إيه، ان يجمع الرواة جميعا ما بين ضعفاء وب- وبين ثقات فالضعفاء هم الذين تبين فيهم الجرح والثقات ما لم يتبين فيهم الجرح او تبين فيهم التعديل مفهوم كتاب المجروحين بيدخل فيه رواه ضعفاء طيب فالذين وصفوا ابن حبان بالتساهل نظروا الى امرين الامر الاول كتاب الثقات انه ادخل فيه رواه مجاهيل واعتبرهم ايه من جملة الثقات فاعتبروا ابن حبان متساهل من هذه الحيثية وادخل في صحيحه احاديث هي عند اهل العلم ضعيفة فاعتبروا ابن حبان متساهل من هذه الايه الحيثية طب اللي قالوا ابن حبان متشدد ب- بنوا هذا الكلام على اي شيء بنوا على النظر في كتاب ايه الضعفاء والمجروحين له لان ابن حبان في الكتاب دوت احيانا يتشدد جدا يكون الراوي مثلا من جملة الثقات لكن غلط مرة في حديث غلط مرة في حديث يروح مدخله في كتاب الايه المجروحين ويشد فيه في الكلام يقول يروي المناكير عن الثقات ويروي الأباطيل عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات لمجرد انه غلط مرة ده تشدد معايا وتحس ان ما عندوش قاعدة يعني مضطردة في الموضوع ده يعني مثلا أسماء ابن الحكم الفزاري راوي اسمه أسماء ابن الحكم الفزاري الراوي دوت ليس له في الدنيا إلا حديثين ما رواش غيره أو لم يروى عنه سواهما أحد الحديثين الإسناد إلى أسماء ابن الحكم ضعيف يبقى يتبقى له كم حديث واحد الحديث دوت هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعل الله به ما شاء الله أن ينفعني وإذا سمعت أحدا يحدث عن رسول الله استحلفته فإن حلف لي صدقته وقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر فذكر حديثه معايا يبقى قلنا أسماء بن الحكم الفزاري له كم حديث اثنين أحد هذين الحديثين الراوي عن أسماء ضعيف يبقى اتبقى له كم حديث واحد طيب الحديث الواحد دوت أدخله في ابن حبان في كتاب الصحيح أدخله ابن حبان في كتاب ايه يبقى الحديث الوحيد اللي بيرويه اسماء بن الحكم الفزاري هو عند ابن حبان حديث ايه صحيح وبعدين نفاجأ ان ابن حبان في كتاب الثقات يترجم لاسماء ابن الحكم الفزاري يبقى هو عنده ثقة ولا ضعيف ثم قال يخطئ يعني عايز يقول هو الثقة لكن يخطئ احيانا طب اللي بيخطئ دوت الثقة اذا اخطأ يبقى ده روى حديث ولا كتير وبيخطئ احيانا طب هو اصلا ملوش في الدنيا غير ايه حديث واحد والحديث ده يا ابن حبان هو عندك صحيح لانك حطيته في كتاب ايه طب ايه فين اللي غلط فيه من اين لك بهذه بهذه الاخطاء التي تدعيها على هذا الرجل وهو ليس له في الدنيا سوى حديث واحد وهذا الحديث الواحد انت صححته ولذلك ابن حجر تعجب منه يعني وزي برضك عبد الله بن انسان روى حديث واحد حديث صيد ود وحديث اخرجه داود معايا جه برضك ابن حبان ذكروا فيه كتاب الثقات وقال يغلط بيغلط احيانا يعني فالذهبي تعجب قال قال ان إن كان هذا لم يروي إلا حديثا واحدا فإن كان أخطأ فيه فلا فليس هو ثقة فلماذا أدخلته في الثقات فلماذا أدخلته في الثقات هو ليس له إلا حديث واحد وزي عبد الله بن ركانة دي بقى حاجة تانية بقى عبد الله بن ركانة بيروي عن أبيه ركانة عن رسول الله حديث ابوه لم يروى عن عن رسول الله سوى هذا الحديث اللي هو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه فصرعه وهل ضعيف ركانه لم يروى عن رسول الله الا ايه هذا الحديث الواحد ولم يرويه عن ركانه الا ابنه عبد الله وعبد الله لم يروي في الدنيا الا هذا الحديث ولم يروي في الدنيا الا عن ابيه مساله خلاصتها كده فجبنا حبان حتى عبد الله بن ركانة في كتاب المجروحين يعني هو عنده ثقة ولا ضعيف ضعيف طيب ماشي مش مشكلة راح قال ايه يروي عن المشاهير المناكير يروي عن المشاهير اي الرواة المشاهير وعلماء المشاهير الاحاديث المناكير يبقى هو بيروي عن شيوخ كتير وبيروي احاديث كثيرة مع انه ليس له في الدنيا الا شيخ واحد وحديث واحد ما توحد الله الله ايه الموضوع يعني اه عشان كده بعضهم قال متشدد اللي قالوا متشدد نظروا الى المجروح كتاب المجروحين فوجدوه يتشدد احيانا والذين قالوا متساهل نظروا الى كتاب الثقات فقالوا ايه هو ايه متساهل الواقع انه لا متشدد ولا متساهل انما هو متسرع بدليل أن تسرعه هذا يؤدي إلى أن يدخل في الثقات من هو ضعيف أو في الضعفاء من هو ثقة بل أحيانا يدخل الراوي الواحد مرة في الثقات ومرة في الضعفاء في تقريبا 150 راجل 150 راوي مذكورين في الكتابين ده لدرجة مرة راوي بس نسيت اسمه حطوا في كتاب ايه الثقات وقال ايه خلي بالك من الحتة ديت ها قال ايه قال لم ارى له حديثا منكرا الا حديثا واحدا فذكره يبقى الراجل ده ثقة بس غلط مرة في حياته مش مشكلة وهو من ذا الذي لا يخطئ يبقى كلامه هنا منضبط ولا مش منضبط طب نفس الراوي حطه في الضعفاء وقال يروي المناكير عن المشاهير هناك وجاب له نفس الحديث اللي جابه في الثقات اللي هو هناك قال ما لقيتش منكر سواه وهنا نفس الحديث اللي هو انكروا عليه في الثقات حطه بس مع ايه الدباجة ديت يروي المناكير عن المشاهير ازاي اه يبقى هو متعجل فاحيانا اذا وجد الراوي يروي احاديث مستقيمه يغتر فيوثقه وقد يكون له مناكير لم يطلع هو عليها واحيانا يكون الراوي ثقه اخطا في حديثين ثلاثه عن غير قصد فيدخله في المجروحين وقد يكون هذه الاخطاء القليله تغتفر في جنب صوابه الكثير فهو اجدر به ان يكون من الثقات فاسمه تعجل وليس تساهلا بل لو لو كان هذا تساهل فما بالنا نراه يتشدد فيضعف رواه غيره من العلماء يوثقونه معايا فعلشان كده احنا بنقول ابن حبان مش متساهل ولا متشدد انما نقول ايه متعجل في الكلام في الرجال لان هو الزم نفسه بشرط عايز يتكلم في كل الرواه وقسمهم نوعين ثقات وايه وضعفاء ودايما المكثر من التأليف بتبقى بيبقى عنده ايه اخطاء لان غير الواحد بيتكلم ايه مثلا في 100 200 300 راوي ده ده راوي يتكلم تقريبا في 30000 راوي في 30000 راوي فعايز يخلص يعني النشر مستعجل الكتاب فلازم يخلص العمليه عشان المطبع المعرض ما يفوتوش مش كده ولا ايه وهكذا يعني يعني عادة المكثرون تقع لهم اخطاء فتغتفر في جنب صوابهم الكثير ابن خزيمة اقل اخطاء من ابن حبان لكن شرط ابن خزيمة وشرط ابن حبان واحد فهما توسعا في شرط الثقة يعني عندنا البخاري مثلا يحتج بأهل الطبقات الطبقة الأولى من الرواة اللي هم أعلى الثقات ومسلم يحتج بأهل الطبقة الإيه الثانية اللي هم يقلون رتبة عن الإيه الأوائل طبعا بيحتج أيضا بأهل الطبقة الأولى لكن أيضا يحتج بأهل الطبقة الإيه أما ابن حبان وابن خزيمة فيحتجان بأهل الطبقة الثالثة اللي هم عند مسلم يخرج لهم قليلا في س... على سبيل الاستشهاد والاستئناس لا على سبيل الاحتجاج ولا تجد لهم ذكر عند البخاري وعندهم بعض الرواة الذين هما في اجتهاد ابن خزيمة واجتهاد ابن حبان ثقات لكن جمهور اهل العلم على انهم ليسوا من ايه الثقات يعني مسألة اختلاف اجتهاد لكن اغلب المؤخذات على صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان بترجع الى العلل الخفية قد يكون الراوي الاسناد من حيث الظاهر صحيح رجاله ثقات لكن اذا تتبعت العلل الخفية للحديث وتتبعت اقوال العلماء المتقدمين في الحديث تجد انه معلول عند اهل العلم بالارسال او بالوقف او بنحو ذلك بيقول ايه وهما اي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان خير من المستدرك طبعا افضل حالا من المستدرك بكثير وانظف اسانيد ومتون لذلك العلماء بيرتبوا الاحاديث دي الكتب ديت على هذا النحو نمرة واحد صحيح البخاري نمرة اثنين صحيح مسلم نمرة ثلاثة صحيح ابن خزيمة نمرة اربعة صحيح ابن حبان نمرة خمسة مستدرك الحاكم هذا الترتيب بحسب ايه الاصحية اي الاعلى في الصحة والامثل في تحقيق شرط الصحة فالبخاري اولا ثم مسلم ثم ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم آه مستدرك الحاكم وتعلمون ان مستدرك الحاكم فيه ايه احاديث كثيرة آه معلولة او من رواية الضعفاء او منكرة او موضوعة وباطلة مفهوم عايز يقول ان ابن حبان وابن خزيمة كالمستدرك ممكن تجد فيها أح- احاديث زائدة على البخاري ومسلم وهي احاديث صحيحة بعد ذلك هيتكلم عن آه، مسند الامام احمد والكلام فيه طويل النفس شوية نرجئه للقاء القادم ان شاء الله تعالى المعجم المفسر لكلمات احاديث الكتب الستة التسعة بس- بس انا شوف بي- بي- بيشرح الاحاديث الكلمات الموجودة في الاحاديث اكتب الورقة أنا عشان ماشي تاني الالفاظ الغريبة او بمعناها في سياق الحديث اخ بيقول آه، الكتاب اللي انت خرجته اللي هو علوم الحديث مع نكت العراقي ونكت ابن حجر انت ذكرت في المقدمة بيحكي عني يعني ان انت آه، غيرت في بعض ترتيب كلام ابن حجر ب- بحيث يتوافق مع ترتيب كلام الع- ال- آه، ابن الصلاح والعراقي طبعا هذا لم يت... لم يقع الا في موضوعين ثلاثة مش في كله لان ابن حجر من عادته احيانا يتك... ينا- يعلق على نقطة وبعدين يسيبها ويروح لنقطة متأخرة وبعدين يرجع لنقطة متقدمة فأردت أن يكون الكلام مسلسلا مرتبا بحسب ترتيب ابن الصلاح لكتاب آه، آه، العلوم الحديث وكذلك آه، لكاتب العراقي عليها فالأخ بيقول هل معنى ذلك إن آه، إن النسخة دي ما تعتبرش نغ- نسخة معتمدة في كلام ابن حجر؟ لا كل كلمة وكل حرف قاله ابن حجر موجود في الكتاب أنا لم أحذف منها شيء فقط ب- في نكتتين ثلاثة حطيتهم في أماكن معينة بحيث تتناسب في إيه مع الكلام الذي آه، ينكت عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني وهذا طبعا آه، ليس آه، آه، عيبا بل هذه ميزة بحيث ان كلام العلماء الثلاثة في النقطة الواحدة او في المسألة الواحدة يكون في مكان ايه واحد لكن كن مطمئنا انك لن تجد حرفا او كلمة او جملة من كلام ابن حجر او ابن الصلاح او العراقي مش موجودة بل انا اعتمدت على مخطوطة زائدة ليست موجودة لم يعتمد عليها المحقق الك- النكت العسقلانية الاول وفيها زيادات ليست موجودة في النسخ الاخرى هل الحديث الحسن لغيره يتقوى بالمتابعة والشواهد ما هو لما تقوى بقى حسن لغيره قصدك الحديث الضعيف يتقوى ولا لا هو لما بيتق... الحديث الضعيف اذا تقوى يصير حسن لغيره والحسن لغيره اذا تقوى يبقى اعلى كمان وهكذا ممكن يبقى صحيح بالله عليك رد اخ بيقول لي بالله عليك رد عينيا ليك يا حبيب قلبي كيف ننسق بين دروس الباعث وبين كتابك علوم الحديث حتى نستفيد من الاثنين معا ف- فاشرح لي بارك الله فيك كيفية بالتين المفتوحة التوفيق بين الدروس وكيف أرجع لها في موسوعة علوم الحديث لفضيلتك طبعا كل الكلام اللي هو بنقوله هنا هتلاقيه في موسوعة علوم الحديث بتفصيل هتلاقي كلام ال- ال- ال- ابن الصلاح وكلام العراقي وكلام ابن حجر وكلام عبد الفقير ابن زلط كمان واضح هتلاقي كل دوت بتفصيل فانت ما عليك الا اي مسألة هنا عند ابن كثير تبحث عنها هناك عند ابن الصلاح هتلاقيها هتلاقي كلام ابن الصلاح وكمان كلام العراق العراقي وكلام ابن حجر وكلام ابن ايه زلط بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي عند الخروج من المنزل صحيح بعض طلبة العلم بيقول إن الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمة الله عليه آه، يقول إن الحديث الضعيف لا يرتقي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن ف- لغيره فهل هذا القول صحيح؟ أجبني بالله عليك لا طبعا المشكلة ان احنا نقول طور يقولوا احلبوه هو الطور بيتحلب يعني الشيخ طول عمره زي ما احنا بنقول بنقول ايه يا جماعة هناك من يتساهل في الحديث الحسن فيحسن احاديث لا تستحق ان تحسن الكلام اللي يتقال الكلام دوت معناه ان مفيش حديث حسن ولا معناه ان في حديث حسن بس في ناس بيحسنوا ما لا يستحق ان يحسن يجي بقى واحد يسمع الكلمتين دول يقول لك ايه الشيخ محمد بيقول مفيش حديث حسن طب هن- هنقول له هن- هنتكلم- احنا بنتكلم لغه عربيه زي مره كنت في درس ف- فقلت ف- بذكر ايه مراتب الرواه فقلت أ- أ- الراوي الصدوق اذا تفرد عن الحفاظ بحديث لا يحتمل ان يتفرد بمثله يكون منكرا وهو احدى صور الايه المنكر فجي واحد قال قال الشيخ طارق بيقول مفيش حديث حسن ليه يا ابني قال لك الصدوق حديثه حسن انت بتقول منكر احنا قلنا منكر يا ابني بنقول حديث الص- الراوي الصدوق اذا تفرد بما لا يحتمل منه ان يتفرد بمثله يعني وجد قرين على خطئه يبقى هنا مش حسن ده اسمه ايه منكر خطأ ده الثقة كده كمان مش ال مش ال مش الصدوق فاهم بيفهموا منين انا مش عارف طب انا لما اقول اقول لك هناك من يتساهل في تصحيح الاحاديث فيصحح احاديث لا تستحق ان تصحح يبقى انا بنكر الحديث الصحيح مشكلة يا جماعة شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر واحد طلب مني ان انا اشرح له بعض الابيات المتعلقة بألفية السيوطي بس هي فيها كلام طويل لو يقابلني بعد الدرس افيده ان شاء الله هل طبعة آه، تاريخ بغداد اللي بشرع وقت كويسة او كويسة طبعا ده الغرض سؤال غريب ما جاوبش عليه حديث إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فليتصدق بنصف دينار حديث صحيح حديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث حسن ما الفرق بين المشهور والمستفيض ما فيش فرق سمعنا أن كتابا جديدا نزل في المعرض البارحة لفضيلتكم فما هو هو فكرة هذا الكتاب ده كتاب كتاب آه، شرح كلمات الأحاديث الواردة في الكتب التسعة اللي هي البخاري ومسلم ودرو- وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند احمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. الكتاب فكرته يعني آه، شرح الكلمات الوارده في الاحاديث ديت ب- بطريقه ايه سهله ميسره. آه، معروف ان الك- ال- الكلمات النبو- النبويه الكلمه الواحده ممكن تاتي في سياق لها معنى وفي سياق اخر لها ايه؟ معنى اخر. معايا؟ فاحنا جمعنا هذه الكلمات كو- إيه- التي تحتاج الى شرح في جميع هذه الاحاديث وشرحناها طبعا مستأنفين بكلام الش- العلماء مش بكلام من من عندنا باسلوب موجز مختصر ال- الميزه بتاعت هذا الكتاب اولا جمع هذه الكت- الكتب التسعه طبعا لما اقول الكتب التسعه يبقى مثلا انت حديث في رياض الصالحين هتلاقيه برضك لان هو من احاديثه في الكتب التسعه في ترغيب الطريق هتلاقيه برضك لا، حديثه في الايه في الكتب وهكذا ده من جهه من جهه اخرى ان هو مختصر يعني مجلد واحد جمع كل هذه الاحاديث او كلمات الموجوده في هذه الاحاديث موجود آه، في شرايع أربعة جر اللي هو بال- جوه دي بتاع آه، الت- آه، التوعية الإسلامية اللي هو يمتاز بيه ان انا معروف الاحاديث النبوية فيها كلمات متعلقة باسماء الله وصفاته سمع الله لمن حمده استوى على العرش ي- ان الله ينزل الى السماء الدنيا في الشرف الاخير من الليل الى اخره اغلب الشراح بيشرحها على طريقة المتأخرين متع- المتأثرين فيها بالايه بالمذهب الاشعري احنا بقى ايه نظفنا الحمد لله رب العالمين فكل هذه الاحاديث شرحناها على وفق طريقة اهل السنة والجماعة في رضي الله عنهم فدي طبعا ايه تعتبر ميزة كبيرة في هذا العمل اسمه المعجم المفسر لكلمات احاديث الكتب التسعة نعم من فضلك ذكرني من قال هذه العبارة لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سويدا الإمام يحيى بن معين واحد بيتغزل فيا طبعا ده لازم أحط عند قلبي سمعت أن الحافظ بن حجر في التقريب لا يلتفت إلى كلامه أمال يلتفت لكلام مين يعني مين اللي قال الكلام ده اللي قال الكلام ده أكيد لا يلتفت إلى كلامه ويكفي ان يقول كلمه زي ديت عشان تعرف ان هو لا يلتفت الى كلامه ماشي لكن هو امام كبير من- من ائمه المعروفين الم- المحررين لهذا العلم رحمه الله تعالى لكن هنعمل ايه شر البليه ما يضحك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك